روح الروحاني اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة البقرة مع الآية 104 والآية 105 نفتح المصاحف ومن لم يستطع القراءة من سورة البقرة معنا سورة الضحى ومعي ضيفين في الاستوديو معي الشيخ محمود فضل اهلا بيك شيخ محمود منور شيخ محمود يعني ابتسامتك جميله جدا ربنا يحفظك وموفق ان شاء الله ضيفنا الثاني الشيخ محمد عبد الوهاب اهلا بيك شيخ محمد برضه ابتسامه جميله بسم الله ما شاء الله ضيوفنا يعني ربنا يحفظهم ان شاء الله ويسعدونا بقراءتهم الصحيحه ان شاء الله لكتاب الله كما عودناكم بنقرا بالمصحف المعلم ويردد ضيوفنا ورانا وحضراتكم برضه باذن الله تعالى ترددوا ورانا باذن الله تعالى نبدا مستعدون ان شاء الله ان شاء الله هم وانتوا برضه يعني مش انتوا بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام وبارك في ضيفي في الاستوديو آه نعلق بقى على الايات بس بعد ما نصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خدوا بالكم من خطا مشهور جدا الا وهو القطع قطع الصوت والنفس قبل الهمزه المتحركه اقول ايه يا ايها عملت ايه كده شددت الهمزه اتى القارئ به ايه بتجديد الهمزه والهمزه لا تشدد لا في لغه العرب ولا في القران الكريم يا ايها اه كده صح يا أيها أي سكت قطع صوت أو نفس لأن الهمزة تأتي بانقطاع الصوت والنفس أما أقول السماء مش ده اللي عملته قطعت صوت ونفس لو قطعت صوت ونفس أتيت بهمزة ساكنة وما تلاقيش في المصحف أبدا أنا عايزكم بقى تدوروا كده إن شاء الله وتردوا عليا بكرة لا بعد بكرة إن شاء الله لو لقيته همزة ساكنة بعديها متحركة أو همزة عليها شدة لا تشدد أبدا الهمزة ولا تأتي همزة متحركة بعد همزة ساكنة ممكن تأتي همزة ساكنة بعد متحركة صح؟ صحيح لكن همزة ساكنة وبعدين متحركة ما تلاقوش خالص يبقى يقول ايه يا أيها أيوة كده ما طاحش صوت ونفس طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا تقولوا ايه بقى احنا خلاص يعني عرفنا ان القاف المضمومة لا تبدل بكاف مضمومة صح ما قولش لا تقولوا ولا قولوا آمنا هي ايه لا تقولوا يبقى القاف لابد من بيان ايه صوتها يبقى لابد من تمكين مخرجها يبقى ايه لا تقو لا ما نسمعش بقى حد يقول لا تقولوا طا لا التاء تاء والطاء طاء صح هي تاء فلا بد من نطقها بتاء يبقى ايه لا تقولوا راعينا اه ك- ناس كتير قوي بتبالغ في حرف العين يقول لك ايه اياك نعبد صح ولا لا؟ والله بسمعها برضه هنا يقول لك ايه راعينا لا العين تخرج بدون كلفه على اللسان يعني ما ينفعش اقول ايه لا تقولوا راعينا لا تقولوا راعينا عي عي عي ع عو ما اقولش ما ينفعش اقول عي ع دي مبالغات واحنا القران عندنا ما فيهوش مبالغات صح لا تقولوا راعينا وقولوا ايه اه انا عندي النون هنا مخفاف الضاء فلا بد من تفخيم الغنه اولا ثم إخفاء النون وعدم إظهارها ما أقولش لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يبقى أقول إيه وقولوا أيوة أخد هيئة تدوير بسيطة أول شفتين تبين التفخيم وقولوا بس طب لساني فين يا شيخ لساني معلق لا هو مرتفع إلى أعلى ولا منخفض إلى أسفل معلق في الفم أقول إيه وقولوا ظرنا أيوة ما نسمحش بقى حد يأتي بضاء العوام اللي هي إيه وقولوا ظرنا اللي هي إزاي المفخمة لا هي إيه وقولوا ظرنا أيوة كده ناخد بالنا بالله عليكم خدوا بالكم من حاجة تانية وقولوا ظرنا دي ألف إيه مادية نعم.
صح نعم.
كتير من الناس يقطع على الألف بهمزة يقول لك إيه وقولوا انظرنا نا في أصلا إيه نا بس يبقى أي قطع كمان على حرف المد سواء كان ألف أو واو أو ياء أي قطع للصوت بعد انتهاء زمن المد ده على طول القارئ أتى بهمزة زائدة يقول مثلا موسى همزة نعم صح نعم عيسى همزة لازم أقول إيه موسى عيسى الأمر سهل والله صح نعم صحيح.
يعني التكلف بيؤدي إلى حروف زائدة ناخد بالنا بالله عليكم واسمعوا وللكافرين ليه ليه تعمل في نفسك كده كافرين وللكافرين صح نعم صحيح.
ولا إيه يا شيخ محمود لا معلش محمد وليل كا كا كافرين مش وليل كافرين نعم بتسمع المبالغات دي ولا لا؟ زي اللي بيقول لك ايه؟ آه ال آه يقول لك ايه؟ الله اكبر ال هي ايه؟ الله يا الله نعم الكافرين يبقى ناخد بالنا من آه عدم المبالغه في ترقيق الايه؟ الكاف والفاء عشان نراعي المفخمه لا وللكافرين طب هفخمها ازاي؟ انت بتقول لي انت انا بفخم لا انا ما بفخمش وللكافرين ما تنفعش انا ما قلتش كده خالص وللكافرين ايه؟ عذاب اليم ما تنفعش برضه عذاب ولا عذاب نعم نعم عذاب طب عمل ايه اخونا؟
قلقل او انا عملت ايه؟
قلقل النوم ايوه هزيت الميم والميم عندي هنا ايه مش مقلقله نعم فاتيت بجزء من حركه هي ايه اليم بس عذاب النون عذاب مش عذاب نعم خلاص اللي هو ايه التنوين ما يود الذين كفروا من خلاص اخر ايه اهي وهناخد صلاتكم ان شاء الله وبعد كده نسمع ضيوفنا من خلال بعد الاتصالات ان شاء الله وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اسمعوا اهل الكتاب دي بقى كده ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب انا عملت ايه كده نعم أهل ال- الهاء نعم انا كاني اتيب بهمزه اهلل اه وفي ناس تعمل ايه يجيب هوا يقول لك ايه من اهلل اهلل ده ممكن تقع تصل بيك النفس دوت الى الحاء من احلل ما تنفعش خالص صح لابد من بيان صوت الهاء من اهل الكتاب اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عندي بقى هنا ادغام النون الساكنه النون ما عليهاش حاجه خالص دي دي مدغمه في الياء يبقى ايه اي ما اسمعش بقى اي وصف الغنه ما تنفع خالص يبقى ايه اي وعندي غنه بعد كده غنه الاخفاء النون مع ازاي أن ينزل ما عنديش إخفاء هنا صح؟ لا ما عندي إخفاء هي الغنى دي بس أن ينزل طب ناخد اتصال دوت وبعدين كده معانا الأستاذ محمد من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدي؟
أهلا بيك الله يحفظك أستاذ محمد الله يسلمك، عايزين آه، نقرا ممكن؟
تدفع كام؟
نسأل اللي عايز يا سيدي.
اللي أنا عايزه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وسلم وبارك طب على اتفضل اقرأ بقى طالما دفعت سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله عذاب أليم طب اقول لك على حاجه بقى حاج محمد حاج محمد أيوة سيدي.
سامعني سامعك أيوة، اتفضل آه يعني انت قطعت وقول انظرنا أيوة تمام ووصلت واسمعوا وللكافرين واحنا عندنا ده ما ينفعش احنا نصل وقولوا انظرنا واسمعوا ونقف على اسمعوا أيوة أيوة وبعدين نقول اتفقنا؟
الوقف اتفقنا يلا الوقف اتفضل الابتداء يعني ها الوقف والابتداء ده مهم جدا ايوه ماشي يا سيدي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا جميل وللكافرين عذاب أليم ما يود بس خد بالك بس يا استاذ محمد انت أيوة.
بتزود الماده عن الطبيعي شويه ماشي ما قلتش ما يود هي ما يود الذين كفروا
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير لا.
من ينزل رب- عليكم من خير من ربكم
أن ينزل عليكم من خير من ربكم كويس والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك بس ريح نفسك برضه وقف على يشاء وابدا والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك يا استاذ محمد آه، معانا الاستاذه ايمان من القاهره السلام عليكم استاذه شيماء
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حال حضرتك يا شيخ اشرف في نعم والله والحمد لله يا استاذه شيماء ممكن بعد اذنك بس اسال حضرتك سؤالين نعم ممكن اسال حضرتك سؤالين قبل ما اقرا اتفضلي بس انا كنت بسال عايزه بس اعرف الهمس في التاء والكاف آه بيطلعوا دايما بنفس معاهم زايد والوقف وده سؤال والسؤال التاني الوقوف على حرف الضاد بيبقى بيجي بهمزه بعديه دي فهمت بعديه اه سواء سواء كلمه الارض او الارض كده ماشي مم.
بتبقى همزه بعديها آه، دول بعد اذنك بس عايزه اعرف هيطلعوا يتوقفوا عليهم يعني يطلعوا صح ازاي والوقوف على حرف الجيم اقول لحضرتك حاضر ان شاء الله اجيب الوقوف على حرف الضاد ولا الجيم الض... انا عايزه اعرف الضاد ازاي ما طلعش بهمزه بعديها والجيم كمان اقف عليها ازاي تقفي عليها ازاي حاضر اه آه، اقرا بعد اذنك اتفضلي سوره الضحى اتفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال ووجى نعم ووجل ووجى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما خدي السائل بالك فلا تقى ولا فلا تقى
أعمل فتحت القاف والقاف هنا س- ساكنة مقلقلة أولى زيا فلا تقهر فلا تقهر امم ما قلتش تقى فلا تقى فلا تقهر و- فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك يا استاذ شيماء معانا فاطمة السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا مسيح ازيك يا ست الشيخ عاملة ايه يا فاطمة الحمد لله ها تقرأي معانا الضحى
اه طب يلا سامعين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجد ووجدك ضالا فهدى خدي بالك ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى جميل ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك يا فاطمة ممكن أختي تقرأ؟
ممكن إن شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمك إيه؟
رحاب ازيك يا رحاب
ازيك يا عم الشيخ أنت كويسة ولا كويسة؟
الحمد لله طب الحمد لله ها هتقرأي معانا الضحى؟
لا الفلق الفلق؟
اه طيب اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ممتازة ممتازة يا رحاب ربنا يحفظك أنت وفاطمة يعني أطفال جمال صح؟ بس إن شاء الله يعني عليهم يعني الرحمة كمان والرحمة.
وتلاقي الأحكام جميلة يعني ربنا ربنا يحفظهم إن شاء الله وأطفال المسلمين ومعانا طفلة كمان جميلة جدا من البحر الأحمر اسمها حنين السلام عليكم يا حنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انصحي النهاردة يعني ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخ حنين أنا ليه أدفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنا في نعم والحمد لله
يا رب تدخل الجنة يا رب آمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يعطيك لا خدي بالك يا حنين ما قلتش فتردى فترضى فترضى ايوه كده ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث انت جميله يا حنين ربنا يحفظك حنين عندها اربع سنوات وبسم الله ما شاء الله يعني يعني آه، قراءتها تبشر انها تبقى ان شاء الله يعني من المجيدات للقراءه ان شاء الله ربنا يحفظها ان شاء الله معانا الاستاذه الصدوف من الاردن السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
اتفضلي يا استاذه الصدوف
آه، أقرأ من البداية ان شاء الله باذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا ما ينفعش اقف على غنى بص يا استاذه صدوف استاذه صدوف انا ممكن اقول وقولوا تمام لكن اما اقول وقولوا يبقى انا وقفت في نص الكلمه وهذا لا يجوز يعني يا اما اقول وقولوا انظرنا او اقول وقولوا واقف معايا يا استاذه صدوف
آه، معاك معاك شيخ بس ال- صوتي عم بيعيد ما بعرف ليش الصوت بيقطع
آه، لا بي يعني بسمع حالي وانا بقرا ما تسمعي حالك وانت تقرأين يعني حضرتك آه، لا لا من التليفون اه لا لا حضرتك آه، آه، اقرأي وما تشغليش ب- بسماع صوتك ولا قراءتك بسم اتفضل
الله الرحمن الرحيم. وقولوا بالله اسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم مم.
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك يا استاذه صدوف استاذ عفاف من بني سويف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله والحمد لله آه، ممكن أقرأ اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم لا حي الكسر بص اسمعيني بس يا استاذ عفاف اسمعيني أيوة.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كويس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا خدي بالك وقولوا انظرنا اسمعيني طب صلي على النبي عليكم السلام انت مستعجله ليه بصي وقولوا الواو دي هنا ما- لا تنطق
أيوه تمام هي وقولوا انظرنا ليه الواو دي ما- لا تنطق لانها التقت بساكن فسقطت في الوصل لو اقف عليها اقول ايه وقولوا لكن لما اجي اوصل اقول وقول صح اه وقولوا انظرنا واسمعوا كويس وللكافرين عذاب أليم بارك الله فيكي ما آه، لو سمحت يا شيخ أشرف اتفضلي ممكن أكملها بعدين أختي إيمان اه ممكن أكمل الصورة وبعدين أختي إيمان عشان أتأكد إن أنا هقرأها كده طب اتفضلي آه، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من من أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير أن ينزل عليكم من خير من ما ربكم هوش خير من خير من خير من ربكم والله يختص برحمته والله هيضم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ممكن تكلم أختي إيمان؟
آه نسمعها إن شاء الله
أنا السلام عليكم أنا السلام عليكم اتفضلي يا أستاذة إيمان ازيك ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله في نعم والله الحمد لله ممكن أقرأ؟
اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم لا حاول كسر ما اقولش بسم الله هو هي بسم الله هي بسم الله الرحمن الرحيم امم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خدي بالك ما اقولش ما ودعك ودعك لا العين ايه مح- محركه صح ما ودع ودعك ودعك ربك وما قلى وللآخرة قال وما قال وما قلى مم.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك يعطيك يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى امم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا عائلا فأغنى فاغنى أه؟
فاغنى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا لو تقهر قلت فلا تقهر يبقى كده هغير معنى فلا تقهر فلا تقهر ايوه وأما السائل
قطع الاتصال تعالوا الاتصال بينا تاني استاذه ايمان وهنكتفي بهذا القدر من الاتصالات مؤقتا لكن هرجع لكم تاني نكمل بس تعليق وبعد كده نسمع بقى ضيوفنا صح فنكمل بسرعه كده التعليق احنا وقفنا فين ان ينزل عليكم قلنا ناخد بالنا ما اقولش ايه ان ينزل اقول ايه ان ينزل يبقى ناخد بالنا من ايه تركيب الغنه مع الادغام صح عليكم من خير مر كل الغنى دي لازم تتظبط معايا بايه بميزان واحد واللفظ في نظيره كمثله صح انا عندي هنا ميم مشدده نتيجه ايه ادغام والثانيه برضو ميم مشدده نتيجه ادغام دي ادغام نتيجه ادغام ميم في ميم ادغام ايه يسمى ايه ده مثليه نعم صغير والتاني ادغام ايه التنوين مع الميم فشددت الميم ايضا اقول ايه اي شوفوا زمن الغنى بتاعت اي هتلاقيها تساوى مع ايه الميمات ان ينزل عليكم من رب من خير صح نعم.
عليكم من خير من ربكم ايوه ناخد بالنا ما بنسمعش حد بقى يقول ايه من ربكم صح بتسمعها ولا لا أوسع صراحة وتلاقي ايه ويطول قوي في الايه في ال- في ار دي آه الراء هنا هي راء مشدده ب- القارئ يلفظ بايه براءين مرة مش مرة ايوه ما تزيدش عن راء والله يختص ما تنفعش ولا يختص ما تنفعش صح لا بدل الخ... لا ابدل الخاء ب... آه، اخلي الخاء ضعيفه ولا الصاد تبدل بسين يختص ما تنفعش يختص يا مرققه يا خاء مفخمه يخ تاء مرققه تاء صاد مفخمة يختص يبقى هي الشفتين بتساعدني على تخليص ايه المفخم المرقق والمرقق من المفخم يختص برحمته من يشاء من هنا زي أن ينزل زيها بالظبط نفس الصوت والله ذل من ظل ظل ايه بس ذل ذل ايوه ما انا عندي بعد كده اللام مرققه والفاء مرققه كل دوت بيفخم عشان ايه الضاد اللي جاي بعد كده ذو الفضل طبعا كلمة فضل دي آه، الشيخ محمود اسمه محمود فضل فأظن أنت يعني آه، لابد من نطقها نطقا صحيحا صح؟
نعم آه والله ذو الفضل العظيم ما هوش العظيم عاضي مش موجودة في القرآن أنا هكتفي بهذا التعليق آه، ونسمع بقى لضيوفنا نسمع للشيخ محمود جاهز شيخ محمود ان شاء الله ولا مش جاهز؟
بس نبتدي بس بيميني انا قصدي الارض لا يميني أنا مش يمينك أنت خلاص ماشي.
أنا ببدأ بيميني أنا آه، نبدا آه، انت خايف ولا ايه يا شيخ محمود؟
لا مش خايف على حاجة، إن شاء انا الله عارف ان شاء الله انت يعني آه، نستمتع معاك ان شاء الله بقراءه الايات فتفضل مشكورا ماجورا باذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك يا شيخ محمود.
جزاك الله كل قلت له خير مش قلقان. طيب آه، شيخ محمد جاهز؟ نفس الايات ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم طب ما نكملها احسن نوصلها احسن.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمود يعني عندهم اداء طيب كده الشيخ محمود اداؤه قوي شويه والشيخ محمد اداؤه حنين شويه لكن الاثنين بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم ان شاء الله يعني مشاريع ل... لقراءه متميزه واداء طيب يعني ربنا يحفظهم ان شاء الله ناخد آه، سحر من اسوان السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا سحر ما كويس الحمد لله كويسه ولا كويسه
في نعم في نعم طيب يا- ربنا يديم عليك يديم عليك النعم هتقراي معانا ايه بقى الضحى ولا البقره
آه، ايه ايه لفظ كويس كمان لا دي ولا دي طيب اتفضل
ماشي. بعدين اقول حديث القرآن هتقولي حديث القرآن اه طيب أنا ما اعرفش ايه حديث القرآن ده نشوف نسمع منك ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ال- الذي أطعمهم في جوع من جوع
من جوع وآمن من خوف يا سحر انت عندك كام سنة يا سحر
بعد ثلاثة ونص ثلاثة ونص بسم آه.
الله ما شاء الله ده انت بتقرأيها احسن من ناس كبيرة كتير يعني بسم الله ما شاء الله شفتوا يعني الأداء والقراءة بسم الله ما شاء الله أطفال البرنامج يعني على مستوى عالي طب سمعينا بقى حديث القرآن
ماشي عن أبي هريرة بس ده حديث النبي
أم؟
ده حديث النبي اسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلا
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إياكم والضم فإن الضم عذب الحديث بارك الله فيكي يا سحر بسم الله ما شاء الله شفتوا الظن طلع ازاي تخليص النوم من الظاء بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا سحر ويبارك فيكي وفي والديك معانا الاستاذه حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفيكم الله بارك الله يحفظكم ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك يا استاذه حنان وفيكم.
قراءه طيبه يعني وانتوا دوركم ما انتهاش انا عايزكم تركزوا كده عشان اسالكم في اخر الحلقه عن الاخطاء اللي بتسمعوها غير اللي انا قلت عليها فركزوا بقى معانا استاذه داليا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف في نعم والله يا استاذه داليا آه، أنا بس ليا سؤالين عند حضرتك تفضلي آه، بالنسبة لقاعدة نور البيان لل- للأطفال أنا عايزة أديها للأطفال الصغيرين بس هم لسه يعني KG 1 و- وأولى ابتدائي يعني لسه آه، أولى ابتدائي دي يا دوبك بس بتعرف الحروف الأبجدية كده ما- لكن ما- ممكن تكتب اسمها حاجات بسيطة يعني تمام.
و KG 1 طبعا ده لسه يعني صغير خالص حتى ما يكملش حتى بقية الحروف فهل ممكن إن هم ياخدوها وهم لسه في المرحلة ديت ولا ما ينفعش؟
والله انا ما درستش اصلا الطريقه دراسه وفيه يعني اه لكن هقول لحضرتك الاطفال في السن ده عموما التلقي عندهم هو الاساس طيب ما هو بيتلقوا ما شاء الله ده هم قربوا يخلصوا جزء تبارك كمان يعني خدوا طيب.
عامه كله تبارك وادائهم وقعوا على حضرتك قبل كده وحضرتك اعجبت بادائهم قوي طيب خلاص حضرتك خليهم ي- يعني يكتبوا الايات بس انا نفسي اعلمهم تجويد احكام بسيطه فعايزك حضرتك توجهني يعني يا حبيبي اعلمهم اتكلمي على- الاحكام ازاي بطريقه مبسطه على على حضانه واولى ابتدائي ونديهم تجويد لا حضرتك كلميهم على ايه خدوا بالكم لما نلاقي الشد على النون يبقى ايه هنغن نغن ازاي ياخدوها ما بالتلقي هم لسه يا شيخ اشرف ما يعرفوش الشده ولا يعرفوا الكلام ده حضرتك هتديهم احكام ازاي طيب اه ما ينفعش دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك آه، حتى علمهم بطريقه كان زمان كانوا بيعلموا بطريقه جميله جدا آه.
يعملوا ايه يخلوا الولد يبص على ايديهم آه.
ويجوا عند الغنن ويعملوا كده اما يعملوا كده الولد ايه يغن اما يعملوا كده يسيب لما يعملوا كده الولد يطلع بالمد معايا حضرتك فيعتادوا على حركات معينه يطبقوا من خلال الاحكام اصل بلاقي قاعده نور البيان دي اطفال سنهم صغير قوي في السن ده وبيديها لهم فست- فكنت عايزه اعرف الطريقه بس ازاي لا آه، بصراحه انا يعني ما درست الطريقه بشكل وافي نعم.
لكن يعني حضرتك ممكن ترجعي بقى لاصحاب الطريقه ان شاء الله طب ليه طيب سؤال تاني برضه اتفضلي انتوا كنتوا الاول ماشيين لغايه الانعام سوره الانعام وكنتوا بتجيبوا تفسير بعد كده وتعليق على الايات بطلتوا تمام.
ليه الحكايه ديت ورجعتوا من اول البقره ليه؟
احنا رجعنا نقول البقره تاني ل... ل... لسببين السبب الاول ان في ناس طلبت انها تحفظ معانا من جديد اه وفاتهم كتير وعايزين يبداوا معانا طب التفسير يا شيخ اشرف ده بي- بيسهل الحفظ ما انا هقول لحضرتك مم.
السبب الثاني هو آه المراجعه لمن حفظ ايه معنا حتى الانعام نعم.
التفسير بيبقى مصاحب للايات اللي ب... بنصحها على الشاشه طب ده بيجي امتى التفسير؟
ما احنا قلنا التفسير بالكامل بقى لحد الانعام يعني كل حلقه كانت بت- بتذاع قبل ذلك كان بيجي بعديها التفسير على طول طب حاليا مفيش تفسير؟
لا احنا دلوقتي مفيش تفسير مم.
التفسير هيبدأ معانا من أول الأعراف إن شاء الله يا لسه بدري يعني إن شاء الله لكن الحلقات موجودة الحلقات القديمة موجودة على موقع قناة الرحمة تفسير تاني يبقى جزاكم الله خير من اول البقره إن شاء الله جزاك الله خير يا شيخ يعني حضرتك لو رجعت للموقع هتلاقي موقع قناة الرحمة حضرتك هتلاقي آه، ال- ال- الحلقات القديمة بإذن الله تعالى بالتفسير معانا أم أحسن- أم حسن من الأردن السلام عليكم اهلا عليكم السلام كيف حالك يا شيخ في نعم والله والحمد لله مو- مع الشكرا اتفضلي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير لا من خي لا خدي بالك أم حسن أنت ماشية كويس بس ما تقولش من خا هي مين خا من خير من خير من ربكم مم.
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيكي بس خدي بالك من أزمنة الغنن لكن قراءتك إن شاء الله.
طيبة بارك الله فيكي أستاذ مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ مصطفى ممكن اقرا سوره ال- الضحى تدفع كام؟ لا مش عايزين ضحكه بس ماشي صلى على النبي يعني عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى طب ينفع كده نقول كده ربك ولا ربك ربك ايوه ابتسم شويه كده يعني ابتسامتك حتى يعني طيبه يعني ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك لا من خد بالك الراء مفخمه ولا الاخره مش الاخره وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لا. ربك بس خد بالك ولا سوف يعطيك ما تنفعش الطقطقه صح اه والتأتأ ايوه هي عندك ايه في المصحف طه يبقى ايه يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى ايوه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى يعني مد بقى شويه انت عندك علامه مد صح مم.
يبقى اقول ايه ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى جميل فأما اليتيم فلا تقهر مش طه فلا تقهر تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله لو فيك سمحت شيخ مصطفى.
ممكن أخويا يقرأ نعم ممكن أخويا يقرأ يا نسمعه ان شاء الله هي يقرا ولا يقرا يقرأ طيب نسمعه السلام عليكم عليكم السلام اسمك ايه إبراهيم شيخ ابراهيم
ينفع أقرأ سورة الجن؟
الجن ولا الجن الجن طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي إنه انه ولا انه
إنه الهمزه عندك ايه فوق ولا تحت فوق يبقى ايه اه أن يا اه يا او لكن تحت تبقى ايه ها أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآن طب هي عجبا قرآن ولا قرآن قرآن ايوه كده جميل قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا مشركة.
أح- نشرك بربنا أحدا بارك الله فيك يا ابراهيم آه معانا الاستاذ عماد السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا اشرف اهلا بيك يا استاذ عماد انه احبك في الله احبك الله زحمتنا فيه اشترك تفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا لا خد بالك لا تقولوا راعنا الواو هنا ايه الواو هنا ايه واو ماديه منطوقه ومضيع.
مم.
لا تقولوا راعنا وقولوا لا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا تقولوا راعنا وقولوا مش راعنا راعنا راعنا مفيش عندي تنوين وقولوا انظرنا واسمعوا كويس وللكافرين عذاب أليم مم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم لا أن ينزل أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك يا أستاذ عماد آه، معانا بسملة الجميلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ أشرف؟
الحمد لله في نعم والله يا شيخة بسملة عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين
وسع- وسحتني وإيه؟
ادعيني عشان انا أنت بتقولي تعبان.
وشحتني؟ أيوة يا بسملة ادعي لي يا ماما تعبان لا ألف سلام عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ممكن اقول أن يشفيك القران قولي قرآن قولي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم هم.
لإلاف قريش لا.
لإلافهم إيلافهم الشتاء بس اسمعني بس.
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بارك الله فيك يا بسملة ممكن أقول حديث؟
كمان حديث قولي زي بعض
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا يدخل الجنة من نمام جميل بحبك في الله وأنا كمان بحبك في الله يا بسملة رب تخش الجنة يا رب أنا وأنت وكل مشاهدينا كل سنة أه أحمد هيقرأ اديني يا أحمد
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب أهلا بيك شيخنا الحبيب شيخ أحمد إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيك وفيكم الله بارك أقرأ إن شاء الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى خد بالك بس شيخ أحمد ما قلتش يعطيك ولا سوف يعطيك طيب ولسوف يعطيك ربك فترضى تمام.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك يا شيخ أحمد بارك الله فيك آه طبعا مستمعين مستمتعين معانا بال- بالأطفال الجمال اللي بيتصلوا بينا صح؟
ما شاء الله بس ان شاء الله ربنا يحفظهم.
ربنا يحفظهم يا رب ان شاء الله ومعانا طفله جميله من السعوديه مريم السلام عليكم حلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عندي مريم هدية لك ها عندي هدية لك عندك هديه ليا أمم.
طيب آه، انا مستعد ه- هدعي لك فوق هتدعي لي هتدعي لي شويه دي اجمل هديه لعلمك جات لي أنا في- رايحة في مكة؟
بكرة مكة. ها هتدعي لي في مكه أيوة يا رب يبارك فيك بكرة رايحة مكة طب اقول لك على حاجه بص يا مريم أمم.
عشان هما بيقولوا لي يعني ما ينفعش تدارك لوحدك يعني يعني ادعي لكل آه، العاملين في قناة الرحمة ومشايخ قناة الرحمة فرصة بقى يعني ومشاهدي قناة الرحمة
إن شاء الله يعني انت رايحة بكرة مكة ان شاء الله أي- أيوة ممكن أقرأ ممكن تقرأي بسم الله ما شاء الله ها
اقرأي بسم الله بسم الله بسم الله انت بتقرأي مع حد تاني يا مريم ولا ايه يا مريم يا مريم
نعم انت بتقرأي مع مين
إيه بتقرأي مع مين
إيه نعم انا مش سامعك
نعم ايوه مش بتقرأي قرآن انت سبت السماعة وبتقرأي بعيد عن السماعة
ممكن أقرأ اقرأي
ب- بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل أسفل سافلين إلا الذين آمنوا آمنوا.
آمنوا وفرحت وصبروا فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك ف- فما يكذبك بعد بالدين وليس الله أحكام حكيم بارك الله فيك يا مريم ربنا يحفظك وما تنسينا بقى انت وعدتينا بالدعاء ان شاء الله والهديه مقبوله ان شاء الله بارك الله فيكي آه النهارده الاطفال كتير قوي بسم الله ما شاء الله ويعني احنا منتظرين بقى بعد ايات اللي معانا دلوقتي على الهاتف منتظرين آه اطفال جمال كتير كانوا بيتصلوا علينا برضو معانا ايات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ايات الحمد لله بقالنا كتير ما سمعناش صوتك ولا صوت هانيا والاطفال جمال اللي كانوا بيتصلوا علينا ولا مريم من آه، مرسى مطروح
ادفع هو يعني انا هدفع بس يعني ولا ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ممكن أقرأ وأخويا يقرأ ورايا ممكن ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود ب- وعاد بالقارعة مفيش تنوين وأما فأما ثمود مش ثمود.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية امم فأما وأما عاد فأهلكم
فأهلكوا بريح.
صرصر عاتية سخرها عليهم سبع وثمانية أيام حسونا ترى القوم فيها صرعوا ك- صرعى كأنهم اعجازه أعجاز نخل خاوية بس بارك الله فيك بقى ادينا بقى ايه اخوك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازيك
عبد الله ايه هتقرا معانا ايه ممكن أقرأ؟
ممكن تقرا انا مش سامع حاجه خالص قطع اتصال طب يعود الاتصال بينا ان شاء الله باذن الله تعالى آه، طبعا ده تلميذ ايات يعني اخو ايات عنده سنتين تقريبا وتلميذ ايات ايات عندها اربع سنوات بسم الله ما شاء الله بتعلم اخوها يعني يا ريت يعني ده يبقى دأبنا كلنا في في بيوتنا يعني ان اللي يتعلم القران يعلم اهله صح يعلم اهله معانا يا استاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعتذر عن التاخر عليك ولا يهمك يا شيخ عمر الله بالله يحفظك عليك آه، أرجو منك ومن كل الإخوة الذين يشاهدون هذه القناة أن يدعو للشيخ أبي إسحاق بالشفاء العاجل نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه هو شيخنا يعني
آه، أقرأ إن شاء الله وممكن كمان أقرأ لحد مثلا لا 37 37 من سورة التوبة بعد الآيتين يعني بتوع سورة البقرة إن شاء الله طب ليه كده
وعايز من حضرتك يعني طيب خلينا بس نقرا ورد اليوم النهارده بس خلاص ماشي يا شيخ عمر اتفضل يا نقرأ حبيبي.
ورد اليوم النهارده اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته بس نقف عليها يا شيخ وابدا واقول والله ذو الفضل العظيم
والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك شيخ محمود بارك الله فيك ناخد اخر اتصال معانا الاستاذ البدوي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك ويرفع قدرك الله يكرمك ممكن أقرأ لو سمحت الضحى اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
طب ليه كده ده ماشي حلو قوي بس بلاش آه، نزود المد بقى ماشي حاضر شيخ فترضى بس ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك يعني آه، عندك اداء متميز وطيب جدا بس هديك بس بعض الملحوظات يا ريت تقبلها مني ان شاء الله نعم تقبلها إن شاء الله.
اللي هو زياده الماده عن الطبيعي حاضر يا شيخ حاضر والترعيد لكن آه، وبعدين الوقف على على المد بهمزه قطع همزه الحاجات دي حاجات بسيطه جدا تحتاج بس ايه وشويه تخليصات كده وتبقى يعني ممتاز ربنا يحفظك لكن اداء بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك آه، جميل صح اداء طيب كده وصوته جميل كمان نادي يعني طيب آه، آه، بسرعه كده ح- كل واحد منكم يحضر لي خطا سمعه آه، بسرعه بس كده نجاوب للاستاذه شيماء على السؤالين آه، الهمس في الكاف ولا ايه والتاء ولا خليهم الحلقه القادمه قولوا لي الحلقه انتهت ايه رايك لا لا انا شايف انه كان زماني جاوبت صح ما جاوبت طيب الهمس بالكاف والتاء كيفيه تحقيقه اسمعوا كده آه مالك ايوه الهمس مصاحب لحرف الكاف ما قلتش مالك ده خطا يبقى الهمس لا ياتي بعد الايه بعد الحرف قالت يبقى الهمس مع التاء قالت ما ينفعش يبقى الهمس لا ايه لا ياتي بعد صوت الحرف لابد من مصاحبة الهمس للحرف الوقف على الضاد الأرض بس الأرض دي ما تنفعش ولا أقول الأرض بالدال ما تنفعش لابد من تمكين مخرج الضاد اللي هو حافة اللسان الجانبية سواء اليمنى أو اليسرى مع ما يواليها من الأضراس العليا وسالت على الجيم الوقف على الجيم أنا هقف على الجيم المشددة وأبين لها الحج أيوة لابد من إيه انقطاع الصوت والنفس في حرف الجيم كفاية كده آه، إجابة وبسرعة كده سؤال آه، خطأ سمعته شيخ محمود آه، ما- يعني مس- لازم مثلا لل اه الاتصالات او بخارج السو... آه، خارج الاتصالات
آه لا يعني شوف يعني انا س- آه، لاحظت يعني ال- بعض الناس ان هم يعني ممكن مثلا يفخموا مثلا الخاء آه، معلش يرققوا الخاء مثلا في آه، يعني في مكان او في يعني وضع تفخيم ناقص المفخم يعني.
وتفخيم المرقق نعم نعم يعني ده, ده خلل بيبقى موجود عند بعض الناس نعم يعني بارك الله فيك آه شيخ محمد يعني حاجات في الأحكام لما التاء مثلا الهمس أو كده ألاقي الناس في ال- عليها س- عليها
بيمنعوا آه، ال...
لا، بي- بيقولوا بيمنعوا مفيش- النفس اه واحنا مش عايزينهم يمنعوا النفس بس عايزينهم والخير- يمنعوا النفس عن التاء والراء برضو بتاع إيه- إيه، الخير ما يمنعوش النفس عن التاء التاء لابد من همسها تكرار الراء برضو وتكرار الراء يبقى ناخد بالنا بارك الله فيكم حاجة بعد حضرتك طبعا لا ربنا يحفظكم ان شاء الله يعني كلنا بنتعلم ان شاء الله آه... كان لينا سؤال تاني ولا كانش فيه سؤال ما كانش فيه اسئله احنا جاوبنا على كل الاسئله بفضل الله تعالى آه في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمود فضل جزاك الله خيرا انا عاجبني ابتسامتكم قوي والله بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظكم وينير وجوهكم بالقران الكريم والشيخ محمد عبد الوهاب نورتونا وشرفتونا آه كما اشكر آه كل ما اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر آه واشكر ايضا باسمكم جميع القائمين على خاطر الرحمه جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا بنادين فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي على راسهم طبعا المخرج الطيب احمد الشريف وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين التقي بكم باذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقي بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيى الدنيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة